السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الكرام في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير لازلنا أيها الكرام مع هذه السلسلة الكريمة المباركة التي توصلنا إلى الله جل وعلا سلسلة بعنوان الطريق إلى الله جل وعلا كلمنا في المحاضرة الأولى عن الخريطة المحاضرة الثانية كيف نفيق المحاضرة الثالثة والرابعة كيف نهتدي إلى الله جل وعلا اللي فات هو أهم ما في الموضوع واللي جاي هو أهم ما في الموضوع برضه لكن اللي فات ممكن ياخد منك وقت طويل اللي فات ممكن من ياخد منك وقت طويل جدا ولكن لو وصلت إلى أول الطريق بإذن الله جل وعلا ستصل وإن كان الطريق طويل بس إن شاء الله ستصل لأن إن شاء الله تعرف الليلة دي إن كل اللي عليك في أول الطريق إنك تركب بس تركب سفينة النجاة وستصل إلى الله جل وعلا لا أنت محتاج تهدف ولا أنت محتاج تعمل أي حاجة تركب بس سفينة والقائد سيقودك والسفينة ستتحرك وستصل إلى الله جل وعلا وضربت لك المثل مع أول اللقاءات قلت لك واحد تايه بعيد في بلد غير بلده وبعدين عاوز يوصل للمحطة اللي يركب منها أول حاجة عرف إنه تايه إنه ضايع إنه ضال تاني حاجة اهتدى سأل الناس يوصل للمحطة ازاي راح المحطة عمل ايه كل اللي عمله رفع رجل وبعدين تابعها برجل التانية وقاعد على الكرسي بس عمل حاجة ده نام وفي الاخر برضه وصل هو انت كذلك كل اللي عليك مع بداية الطريق في المحاضرة دي اللي هي عنوانها كيف نبدأ او من هنا نبدأ كل اللي عليك في اول الطريق مع بداية الطريق جهد يسير جهد بسيط انك تحط رجلك في سفينة النجاة او تركب السيارة التي ستقودك الى الله جل وعلا بسرعة بالغة ساعتها ستستريح وتطمئن ولو نمت احيانا يقينا ستصل الى الله جل وعلا اسال الله تعالى ان ييسر لنا ولكم الطريق سان بتعب بيلف لغايه لما يوصل للموقف ركب الموقف بعد كده خلاص السياره بتمشي على خمس زي واحد ماشي في الطريق دخل في طريق غلط وهو في الطريق غلط فعرف انه غلطان عاوز يرجع يرجع ازاي بياخد مرشدير ويمشي بسرعة بطيئة سرعة عشرة وبعدين يدي ال- الانتصار ويمشي جنب الحيط وبعدين الناس تقول له انت رايح فين يمشي يخلي باله اول ما يرجع يحط العجل على اول الطريق بيعمل ايه خلاص كله ماشي بسرعة عالية هو انت كده يبقى كيف نفيق صعبة شوية كيف نهتدي صعبة شوية تاخد منك و... تاخد منك جهد انما من هنا نبدأ اول ما تبدأ وتاخد القرار خلاص ستصل الى الله جل وعلا ولكن لابد ان تعلم ان هذه هي أو هذا هو الميلاد الحقيقي لك لكن لابد من شروط كنت فاكر مرة آه، راكب سيارة جاية من اسكندرية آه، اتوبيس أو اسمه بيجو وراكب مع بعض الإخوة كده رحت للموقف وركبت العربية البيجو وكنا متأخرين الساعة 11 بالليل وأنا راكب لسه لقيت السواق بيقول بص يا عم الشيخ من أولها كده أنا هشغل أغاني قلت له خلاص وبص يا عم السواق من أولها كده أنا ما بسمعش أغاني يبقى الحل ايه انزل انزل خلاص انزل نزلت هو كده اهل الباطل قبل ما يمشوا في الطريق بيشترطهم يبقى انت المفروض كده برضه قبل ما تمشي في الطريق الى الله لازم تقف مع نفسك وتشوف الشروط اللي انت تمشي بها الى الله جل وعلا دي شروط مهمه جدا المهم يعني نهايه القصه الحمد لله رب العالمين نزلت انا وبعض الاخوه الافاضل كنا جايين نزلنا من العربيه وقعدنا ساعه نستنى عربيه من 11 بالليل 12 بالليل والله هذا حصل يا اخوانا وبعدين ركبنا العربيه واحنا ماشيين بعد طنطا بشويه لقيت في زحام في ايه حاجه موقفه الطريق راح السواق بتاعنا اللي احنا طلعنا بعد الاولاني بساعه راح نازل في قريه وطلع بص لنا ايه نفسنا جنب السواق الاول لقينا جنبه الساعه اللي هو قاعد فيها في الحر وفي الزحمه وفي القلق كنا احنا قاعدين مريحين فيها هناك وبعدين السواق بتاعنا طلع محترم ساب ده يمشي الاول عشان يعني يوصل لما هو في الاول فعلا مش قبلنا واحنا هنا هون عند ميت الكرمه قبل ما يدخل المنصوره قدام ميت الكرمه بالظبط وقف العربيه بتاعنا الساعه 3 بالليل وقفت في ايه بصينا كده لقينا عربيه في الترعه قالوا دي العربيه طالعه قبلي بصيت لقيت الناس نايمين تحت قلت الحمد لله شفت ربنا شفت كريم ازاي تطيعه يكرمك تمشي معاه في طريقه يسعدك ينجيك يرفعك يهديك يكرمك يوفقك زي ما قلت لك في اول محاضره محفزات للهدايه فبقول لك يا اخي الحبيب لازم تعرف ان الطريق ده له شروط اللي هيمشي فيه من الاول كده من اولها كده قبل ما تخطي ولا خطوه تعرف شروط الركوب في سفينه النجاه تعرف شروط الركوب في السيارة اللي توصلك إلى الله جل وعلا إن صحت العبارة فلا بد قبل أن تسير أن تعرف الشروط يا أخي الحبيب ده الميلاد الحقيقي بتاعك أنت عارف ال- المولود بيخرج من ظلمات ثلاث حتى يخرج إلى نور الحياة مولود بيقعد في بطن أمه تسعة أشهر في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة آه، جدار الرحم وظلمة الجدار المشيمي ثلاث ظلمات يخرج للنور مش عارف اي حاجة انت كذلك اول ما ربنا يكرمك وتفوق وتهتدي اعرف انك ولدت من جديد هو ده الميلاد الحقيقي والله هذا هو الميلاد الحقيقي الذي ترى به نور الطريق إلى الله جل وعلا اسمع ربنا يقول إيه اسمع كده بقلبك قال تعالى أو من كان ميتا فإيه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كنت في ظلمات الجهل في ظلمات الشهوات في ظلمات الضلال في ظلمات البعد عن الله الآن ولدت من جديد أنار الله جل وعلا لك طريقك ولدت ما انتش عارف حاجة يبقى لازم تتعلم وتفهم زي المحاضرة اللي جاية لنا ربنا بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن لازم تتعلم هقول لك يا أخي الحبيب اللي بيولد بعدما يفيق ويهتدي يعرف ان دي البداية الحقيقية ولكن لابد من شروط للطريق خمس حاجات اقولهم لك كيف تبدأ دي شروط السير في الطريق قبل ما تمشي لازم اعرفك الاول لازم تفهم هتمشي ازاي وهتمشي قد ايه وهتعمل ايه لازم قبل ما تتحرك عشان من اولها كده ما انتش قادر يبقى ارجع انما تمشي في الطريق تقف عند اجا وتقف يبقى لا طلعت ولا نزلت زي مش عارف عمل ايه على السلم ما لا مشي ولا رجع فعشان كده بقول لك من الاول تعرف انت ماشي فين وهتمشي لغايه امتى وهتعمل ايه حتى تستطيع ان تبدا بدايه حقيقيه الى الله جل وعلا لان كتير فهم انه التزم وبعد ما التزم سنه واتنين لقى نفسه مفيش فرق بعد ما التزم مفيش فرق غير انه لبس ثوب وطول لحيته بس انما يعني ثوب أبيض على قلب أسود لحية طويلة على إيمان ضعيف فما نفعش ليه؟ لأنه ما بدأش صح من البداية ما بدأش صح عشان كده بقول لك لابد أن تتعلم أخي الكريم كيف تبدأ خمس كلمات أول حاجة خمس كلمات لابد منها مع بداية الطريق خلي بالك أنا مش هقول لك هتعمل إيه بعد كده تمشي ده الكلام ده في المحاضرات الجاية لكن وقت اللي أنت لسه واقف في المحطة أو ركبت في العربية لسه ما اتحركتش فعشان كده قبل ما تتحرك تعرف أنه لابد من خمسة أشياء واحد لابد من فهم طبيعة الطريق تعرف الطريق شكله إيه والمطبات شكلها إيه لازم تفهم من الأول لابد أولا من فهم طبيعة الطريق اتنين الطريق طويل هتقف في الأول يا همشي كل ده لا يا عمي خلينا أحسن مع البنات ومع الصحاب ومع ال- النواصي ومع التلفزيون لا ده طريق صعب طريق طويل قوي يبقى إذن لابد وانت على أول الطريق لابد لك من همة عالية تستطيع أن تصل بها إلى الله جل وعلا عشان كده العلماء بيقولوا الطريق إلى الله لا لا يسير فيه السائرون بالأقدام إنما يسيرون فيه بالقلوب بالأنفس بالأرواح بتلك الهمة العالية يبقى أول حاجة لابد من إيه من فهم طبيعة الطريق اثنين لابد من همة عالية توصلك إلى الله جل وعلا ثلاثة لابد من الخطوة الأولى المطلوب منك فقط إنك تخطي خطوة أولى بس هقول لك تعمل إيه بقى الخطوة الأولى دي اللي هتعملها عبارة عن إيه في طريقك إلى الله لابد من الخطوة الأولى أربعة لابد من البداية الجادة البداية الجادة معناها ربنا بيقول خذوا ما آتيناكم بقوة خمسة لابد من التدرج لابد من التدرج زي ما أنت نزلت في دركات الشيطان زي ما ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان برضه الالتزام له خطوات لكنها درجات لابد من التدرج يبقى خمس حاجات في مع بداية الالتزام كيف تبدأ واحد لابد من فهم طبيعة الطريق اثنين لابد من همة عالية ثلاثة لابد من الخطوة الأولى أربعة لابد من الجدية في الالتزام خمسة لابد من التدرج أيها الأخ الحبيب الطريق طويل صح بس لازم من الأول تعرف أنه طويل لابد من البداية أن تفهم أن الطريق طويل أن الطريق صعب أن الطريق شاق ومش بقول لك الكلام ده عشان أقنطك ولا عشان أيأسك ولا عشان أقول لك من البداية امشي روح لا لابد أن تفهم أن الطريق هيحتاج صبر هيحتاج صبر بس اللي صبرك عليه إيه كلمة ابن القيم التي يحبها وأقولها للشباب دائما قال ابن القيم في الفوائد من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر سمعت الكلمة دي قبل كده من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر أي نعم الطريق طويل ومحتاج صبر إيه اللي صبرك الطريق كله أشواك لكن إيه اللي صبرك إن في أشواك فهقول لك في, في النقطة دي من تلمع العافية هانت عليه مرات الصبر أقول لك إياك نعبد وإياك نستعين أقول لك فصبر جميل والله المستعان هقول لك من أراد الراحة فليترك الراحة من أراد الراحة فليترك الراحة تخيل كده لو آه، واحد ملياردير قال لك تعال اشتغل معايا النهارده انت شاب نفسك تتجوز وعاوز فلوس وعاوز شقه وعاوز عربيه وعاوز محمول وعاوز وعاوز عاوز كتير فقال لك بدل ما تسافر بره في الامارات تشتغل ولا تجيب عقد عمل ب 20000 جنيه ل- لفرنسا وتشتغل هناك وتقعد تعبان 20 سنه هقول لك اشتغل عندي النهارده من الفجر لغايه تاني يوم الفجر 24 ساعه اشتغل عندي بس هشتغلك بمزاجي واللي اقول لك تعمله واخر ال 24 ساعه هديك مليون جنيه تشتغل بسرعة كده تشتغل ده لو قال لك 100 جنيه هتشتغل يا عم هقول لك مليون جنيه 24 ساعة بمليون تشتغل اه طيب لو قال لك طب اصبر معايا سنة كاملة تشتغل معايا هشغلك بمزاجي واللي اقول لك تعمله وفي اخر السنة هديك 365 لا هديك مليار 1000 مليون بعد سنة تشتغل توافق بيت ملياردير في سنة اه وافق طب لو قال لك اصبر معايا خمس سنين شغل وفي الاخر هديك خمسة مليار عشر سنين وهديك عشرة مليار تصبر اه اصبر ده الراجل بيسافر السعودية يقعد عشرين سنة بعيد عن أهله وفي الغربة ويعني تلاقي قاعد في يعني على الأرض ويا دوب سرير بينام عليه طول النهار شغل ليه؟ يقعد عشرين سنة شغال عشان يرجع لبلده بعد 20 سنة يبني له بيت وقدامه حتة جنينة ويركب عربية ويعيش بيت عمره وهو متمتع 20 سنة عشان يبني بيت أنا بقول لك يا أخي الحبيب اصبر بس خمس سنين لو أنت حسبت عمرك كله عمرك كله اللي طل... اللي بتطلعه شغل عند الله حقيقة خمس سنوات بتطلع 8 سنين نوم 20 سنة نوم هو 8 ساعات في اليوم لو أنت 60 سنة و8 ساعات في اليوم يبقى 20 20 سنة معلش بتشخر 20 سنة نايم صح 20 سنة نوم ويطلع كمان خمس سنين أكل وثلاث أربع سنين واقفة على الناصية وأربع خمس سنين مش كلام للناس هتلاقي الباقي من 60 سنة عمرك خمس سنين لا ربك بيقول لك اشتغل عندي خمس سنين ليا له سبحانه وتعالى بس اشتغل كما يريد اللي يقول لك هنعمله اللي يأمرك بيه تمشي وراه خمس سنين عند ربنا مش هيديك بقى مليار ولا خمسة مليار ولا عشرين مليار ده كل مليارات الأرض تبقى بتاعتك ده كل مش فيلا ده كل فيلا للأرض بتاعتك مش عمارة هكونيش ده كل العمارات بتاعتك ده كل الكرانيش بتاعتك معلش جمع جمع مخنث سالب جمع مخنث سالب فيعني هتلاقي كل حاجة لك أقل واحد في الجنة له عشر أضعاف الدنيا أقل واحد يعني مش له فيلا ده كل الفيلا له عشر أضعافها كل كنوز الأرض بتاعته كل النعم اللي في الأرض البلاجات الريفيرا وراس البر وشرم الشيخ والغردقة وال... وجنوب أف... كل ده بتاعه عشر أضعاف الدنيا وله فوق ذلك ما اشتهت نفسه ولذت عينه مما يخطر بباله مما رأى في الجنة وله فوق ذلك رؤية وجه الملك جل جلاله فده أقل واحد في الجنة عشان كده بقول لك يا أخي أي نعم الطريق طويل لكن اللي يصبرك عليه إن الجنة حلوة الطبيب بتروح له ب 150 جنيه في جيبك تقطع فيزيتا ب 50 جنيه وبعدين يكتب لك روشتة قد كده تروح للطبيب بتاع الصيدلاني الصيدلاني يكتب لك روشتة ب 100 جنيه تبقى 50 و100 150 جنيه وبعدين تروح بنفسك للممرض وانت شاري الحقن تديله 2 3 جنيه عشان يديك حقنه يعني انت لو واحد صاحبك هزر معاك وهو قاعد جنبك بابره صغيره كده هتتخانق معاه هتتخانق معاه هزر معاك بس يشكك بابره كده انما انت بنفسك بتروح للطبيب يكتب لك العلاج وحقن يقول لك هتاخد 10 حقن حاضر وتروح للصيدلاني تشتري الحقن وبنفسك تروح للمرض تقول له خد فلوس وحط الابره دي كلها في لحمي ايه اللي مصبرك ان العافيه حلوه صح تعب ساعه ولا كل ساعه ايه اللي مصبرك على انك تمسك دواء مر وتشربه لا مش مر ايه اللي صبرك على انك تاخد دواء مر وتشربه بنفسك اللي مصبرك على المر ايه الحلو لا مش اللي مر مر الحلو الحلو اللي في الجنة اللي مصبرك على المر في الدنيا ان في حلو في الجنة ان في سعادة في الجنة عشان كده يا اخي الحبيب وانت في اول الطريق لازم ترمي عينك قدام ما تبصش تحت رجلك بس اللي بيبص تحت رجله بس بقول لك عيشني النهارده وموتني بكره لا ده انت تقول اتعب النهارده واعيش بكره انا في سجن اي نعم الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مسلم حديث جابر بن عبد الله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يبقى لازم تخش في الطريق ده تعرف ان الطريق سجن بس في السجن ده حلو هتحس بسعادة هتحس بحلاوة هقول لك عليها دلوقتي لكن لازم تفهم ان السجن دون اي واحد مسجون له مواعيد للاستيقاظ ومواعيد للنوم ومواعيد للاكل ومواعيد للخروج ومواعيد لمقابله الناس صح ده في السجن فلازم تحس انك في سجن هو ده يبقى الطريق الى الله جل وعلا وان كان شاق وان كان سجن الا انك لما بتبص في الاخر بعيد الراجل اللي بيكتب على نفسه شيك ب 300000 جنيه وياخد ال 300000 جنيه ويرفع عليه قضية ويتسجن يقول لك إيه يعني اتسجن سنة بس ما اديش 300000 جنيه كتير كده سجن المنصورة مليان يقول لك مليون جنيه اكتب عليها شيك بمليون جنيه واتسجن ايه يعني اتسجن كام سنتين مش مشكلة كأني اشتغلت بره يتسجن ليه اللي مصبره على السجن ان في بعد كده مليون مليون فانت برضه كذلك اللي صبرك على سجن الدنيا ان فيه جنة ان في جنة عشان كده بقول لك يا اخي الحبيب كلمة تحفظها من تلمح العافية هانت عليه مرارة الدواء النعيم لا يدرك بالنعيم النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يوصف لك الطريق قال لك انه جمر ده واحد ماشي على جمر وماسك في ايده الجمر حافظين انتوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الترمذي من حديث انس وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على على الجمر واحد ماسك في ايده جمر انت لما تمسك في ايدك حته فحمايه وولعت بتعمل ايه ترميها على طول تمسكها حرق ترميها لا النبي بيقول لك اوعى ترميها امسكها ما تسيبهاش اي نعم يا جمر بس امسكها اصبر شويه مش بقول لك امسكها ده قال لك اقبض عليها ما ممكن تمسكها كده وخلاص وصابعين يتحرقوا لا ده النبي بيقول لك كالقابض يعني اقبض على جنب اي نعم الطريق كله جنب الطريق تعب بس ما تتعبش ما تيأس ما تقنطش ما تسيبش الطريق اقبض على الجنب وسترى بعد ذلك فضل الله جل وعلا عليك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح الحديث حسن الحديث الشيخ الألباني رواه أبو الحكيم من حديث ابن مسعود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر المتمسك بالدين في الطريق دون كأنه قابض على جمر النبي ما قالكش يا عم خلاص الله يكون في عونك الطريق جمر سيبه الالتزام صعب معلش سيبه لا اقبض على الجمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كلكم حافظين الحديث حفت الجنة بإيه؟ من- يعني الطريق الموصل للجنة في إيه؟ في مكاره حفت الجنة بمكاره وفي رواية تانية رواية البخاري اللي فاتت دي رواية مسلم رواية البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيها إيه؟ حجبت الجنة بالمكاره يعني من كتر المكاره ما أنت شايف الجنة بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد الصحابة الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله الجنة قال الله لجبريل اذهب فانظر إليها ربنا خلق الجنة قال لجبريل بص انظر شوف أنا خلقت إيه انظر إليها فذهب إبري- جبريل فنظر إلى الجنة فرجع إلى الله فقال لله وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد من الخلق إلا دخلها ليه؟ جنة حلوة اللي يسمع عنها يبذل ويصبر لغاية ما يوصل فأحاطها الله بالمكاره دي ايه؟ الجنة فأحاط الله بالمكاره ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب جبريل فنظر إليها ثم رجع إلى الله جل وعلا وقال وعزتك وجلالك أخشى ألا يدخلها أحد ليه؟ مكاره في تعب ثم لما خلق الله جل وعلا النار أرسل جبريل قال اذهب فانظر إليها فدعا جبريل فنظر إلى النار فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا فر منها فأحاط الله بالشهوات ثم أرسل جبريل فنظر إليها فرجع جبريل وقال وعزتك وجلالك أخشى ألا ينجو منها أحد يعني الطريق صعب الجنة ما انت شايفها من كتر المكاره بس لازم ينفتح في قلبك عين اسمها عين اليقين لما تسمع الكلام عن الجنة وعن النار كما قال حنظلة الأسدي في صحيح مسلم نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين ده العين اللي في قلبك اللي اتفتحت شفت بها الجنة ده اللي صبرك على لأواء الدنيا وآلام الدنيا اللي صبرك يا أخي إن الطريق وإن كان فيه أشواك إلا أنها تنقلب عند المحب إلى أشواق أشواق أي أيوة والله انظر إلى بلال بن رباح عارفين بلال شوف كان بيؤذى إزاي كان بيجر على رمضاء مكة كان بيضرب كان بيضرب بال- بالحجر كان بيربط عنقه بالأحبال ويعطى للصبيان يلعبون به ومع ذلك يضرب ويقول أحد أحد لما جه اعتقوا أبو بكر الصديق سألوه إيه اللي كان مصبرك على العذاب ده ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا يعني يس ممكن للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر ممكن لو أنه تعرض للاضطرار وللألم وللإكراه طب إيه اللي خلى بلال ما ينطقش إيه اللي صبره على العذاب ده العلماء بيقولوا استعذب بلال العذاب العذاب بالنسبة له أصبح كأنه ماء عذب استعذب العذاب يعني العذاب كأنه مية عذب شربها بعد ما خرج من محنة قالوا له ما الذي كان يصبرك على هذا البلاء يا بلال قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان ففاقت حلاوة الإيمان لما تحط ربع كوباية فيها ملح على برميل مليان عصير مانجا يأثر فيه حلاوة الإيمان ملك القلب ملك قلبه يجي العذاب يقول أحد أحد يضربوه يقول أحد أحد وبيضحك يتغازوا يضربوه يضحك مش حاسس بالعذاب استعدى بالعذاب أم شريح واحدة من ممن سبقوا للإسلام رضي الله عنها ثر زوجها فأمسكوا بها وأخذوا عنها ابنها فرقت عن زوجها وعن ابنها ثم أخذوها امرأة من بلاد الإسلام أخذوها في الشمس فأعطوها عسلا تشرب منه ثلاثة أيام حتى كاد حلقها أن يحترق من شدة العطش ادوا عسل شربت عطشت ما فيش مية ثلاثة أيام منعوا عنها الماء ثم أخذوها إلى الصحراء ربطوها على ناقة في الحر ثلاثة أيام تقول حتى كنت أستغيث ولا مجيب كنت أنادي ولا يسمعني أحد حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري من شدة العطش عميت وما عادش بتسمع وعقلها ذهب فكانوا يأتونها أترجعين عن دين محمد وهي لا تدري تشير بيدها إلى السماء ترجعي ترفع ايدها بس وخلاص مش دارية لكن قلبها مع الله جل وعلا ترجع عند محمد تشير بيدها إلى السماء فيختاضوا ويتركوها ثلاث أيام ثم احترق كبدها خلاص هتموت وبعدين جاءها الفرج من الله جل وعلا العذاب ده وهي حاسة بسعادة العذاب بس قلبها مع الله منشرح العذاب بس قلبها قريب من الله جل وعلا منبسط في العذاب دون جاءها الفرج من الله جل وعلا بعدما كادت أو أشرفت على الهلاك هم قاعدين في الخيام في الهدوء وفي البر في, ال... في الهواء وفي الماء البارد أرسل الله جل وعلا إليها في الحر مددا من السماء أنزل الله جل وعلا إليها إناء فيه ماء بارد قالت فنزل إناء رأيته على فمي فشربت شربة ثم طاعت يعني يا دوب شربت شربة واحدة وبعدين طلع تاني وده سبحان الله ربك كريم لو شربت مرة واحدة ممكن تموت شربة ثم صعد قالت فرد الله علي عقلي فنظرت فإذا حبل فيه إناء به ماء بارد لا أرى نهايته مش شايفة جاي منين لكني عرفت أنه من الله جل وعلا نزل إلينا إلي مرة ثانية فشربت ثم صعد فنزل إلي مرة ثالثة فشربت حتى رويت ثم سكبت بقية الماء على صدري خلاص ورد الله علي سمعي وبصري وعقلي فجاءوا إلي فوجد الماء على صدري فرجعوا جميعا قالوا ده لازم حد مننا هو اللي خلنا وادالها مية فرجعوا جميعا إلى جربتهم فوجدوا الماء كما هو مش حد قالوا من أين لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عذاب بس أصبح ما عذب ما عذب يقينش ما عذب حقيقي من الله جل وعلا والله لو التزمت حتى إن كان صبر إن كان في مرارة إن كان في ألم ستتس ستحس بحلاوة الإيمان ستستعذب المرارة والألم فلما رأوا ذلك قالوا نشهد أن الذي سقاك هو ربنا وربك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فكوا وساقها وهاجروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تلمح العافية هانت عليه مرض الصبر هعد لك كلمة دي كتير عشان تحس إن أول الطريق أي نعم محتاج بذل وصبر لكن بص على الجنة هذا يعينك على على الصبر لذلك القبض على الجمر صعبة لا سيما في الزمان ده انا عارف كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن لو واحد من الصحابه يعني الشيطان دافع الحاجه تلاقي ابو بكر بيكلمه وعمر بيكلمه وعثمان بيقول له حاجه وعلي بيكلمه وابو عبيده بيزكيه وفلان تلاقي كل الصحابه حواليه انما الوقت انا عارف اللي عاوز يلتزم يلاقي فيه معاناه كتيره ممكن يلاقي المعاناه اول معاناه من بيته طب ايه اللي صبره اللي صبره على انه يقبض على الجمر ايه شوف النبي بيقول ايه رساله للقابضين على الجمر رسالة للقابضين على جمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود من حديث ابي ثعلبه الخشني باسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيه مثل قبض الجمر اللي يصبر على الطريق إلى الله على الابتلاء اللي يصبر على الالتزام كأنه قابض على الجمر الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن أجر خمسين منكم النبي بيكلم مين الصحابة للعامل فيهن العامل أيام الفتن العامل في الزمان اللي فيه تعب دون العامل في الزمان اللي محتاج يصبر على هذا البلاء ليصل إلى الله جل وعلا للعامل فيهن أجر خمسين منكم قال الصحابة يا رسول الله أو منهم العامل له خمسين مننا ولا منهم يعني بيأكدوا على النبي أو منهم قال النبي بل منكم اللي يعمل مثل ما كان يعمل الصحابة يأخذ خمسين ضعفا مثل ما كان يأخذ الصحابة ليه؟ كان الصحابة يجدون على الحق أعوانا ونحن في هذا الزمان لا نجد على الحق أعوانا يا أيها القابض على الجنب وأنت على أول الطريق إياك أن تفارق الطريق لوعورته ولصعوبته ولعقباته ولآلامه لا أثبت على هذا الطريق واعلم أن الله جل وعلا كريم سيعطيك على صبرك ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند في روايتين صح أحدهما الشيخ الألباني وحسن الأخرى من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالله عليك اسم الحديث ده عشان ترفع راسك وتثبت على الطريق وإن كنت لا ترى النبي ولا ترى الصحابة اثبت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا على النبي قال صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى دي ايه طوبى في الجنة شجرة في الجنة طوبى لمن رآني وآمن بي دول مين الصحابة طوبى لمن رآني وآمن بي قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي رواية الأخرى ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني شفت هتتعب أي نعم ومش هتلاقي حد من الصحابة يساعدك ولا حد يأذرك من إخوانك لكن لما تصبر ولو لوحدك ربنا عز وجل هو اللي يعينك هو اللي يكرمك أقول لك أخي الحبيب نعم الطريق فيه أشواك لكنها بإذن الله جل وعلا تنقلب إلى أشواق لما تعرف أن الأجر كبير قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار العبادة في الهرج وفي زيادة والفتنة كهجرة إلي أنت عمرك ما شفت النبي ولا هجرت إليه تعبد ربنا في وقت الفتنة كأنك هجرت للنبي تاخد نفس الأجر اللي هجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أخي الحبيب الطريق أشواك لكنها تنقلب إلى أشواق حين يملأ الله جل وعلا قلبك بحلاوة الإيمان حلاوة الإيمان اللي شيخ الإسلام ابن تيمية اتسجن 17 سنة سجن شيخ الإسلام ابن تيمية اتسجن 17 سنة وجوله في السجن بيقولوا له إيه, إيه اللي تعبك أنت الآن إيه يعني أنت في سجن دلوقتي قال لهم ماذا يصنع أعدائي بي فأنا جنتي في قلبي هي دي الجنة جنتي في قلبي فسجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة جنتي في قلبي أينما ذهبت فهي معي تلك حلاوة الإيمان قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة جنة الطاعة لما ربنا يبدلك بدل الألام وبدل المصائب على هذا الصب يبدلك حلاوة الإيمان تفرح تسعد قال إبراهيم بن أدهم عارفين إبراهيم بن أدهم كان واحد من السلف وكان فقير كان يقول إننا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف لو الملك يعرف اللي انت بتتمتع بيه يحاربك عليه والله يا أخي حبيب السعادة مش في انك تمسك محمول ولا انك تركب عربية ولا انك تسكن على كورنيش ولا انك تكون عن شركة كبيرة وسكرتيرة حلوة لا والله مش دي السعادة السعادة بجد انك تكون مع الله هي دي السعادة واحد من اخواني من القاهرة بيدرس في إحدى الجامعات الخاصة تعرفين الجامعات الخاصة بيدفع 100 ألف جنيه في السنة غير السكن وغير العربية وغير المواصلات وغير الفلوس اللي بيصرفها وغير الأكل والشرب كل ده فبيقول كان معايا واحد أبوه شغال في أوروبا وأمه شغالة في أوروبا أساتذة في الجامعات والولد قاعد لوحده هنا مركبينه عربية أفخم عربية ومقعدينه في حتة في أحسن حتة في القاهرة ومعاه فلوس بالآلاف يا دوب بيحط كارت الفيزا بنك في في الحيطة يخرج فلوس زي ما هو عاوز امه وابيه بيحطوا له في الفلوس في البنك وهو يسحب بس بيتمتع عايش في المتعه بيقول لي والله العظيم اخ ده بيحكي لي من اربع خمس اشهر ولا حاجه بيقول واحنا في القاهره معاه يعني قال لي تعال معايا ركبت معاه السياره بيقول واحد وانا راكب معاه في السياره قال له انا مخنوق انا متضايق مخنوق ده يا عم انك راكب عربيه مكيفه مخنوق ازاي امال واقفين على الموقف مستنيه اتوبيسات دول يبقوا ايه اقول له انا مخنوق هموت نفسي اعمل ايه بيقول لي راح رايح طلع كارت فيزا بنك وقف في الطريق حط الكارت جاب 100 دولار بالدولار مش بالجنيه جاب 100 دولار والله العظيم الاخ اللي بيحكي لي بقول خد ال 100 دولار فكهم ب 600 جنيه عمل ايه ب 600 جنيه على طول راح راح مشتري محفظه ب 200 جنيه محفظه في جيب ب 200 جنيه وراح مشتري علبه سجاير ب 30 جنيه انا ما اعرفش تم- علبه نوعها ايه دي بس بقول علبه سجاير ب 30 جنيه وراح مشتري ولاعه سجاير ب 200 جنيه ولاعه سجاير وراح جايب الولاعه مولع سيجاره هو فاكر ان السيجاره هي اللي تسعده انت عارف لما يكون واحد ما ما بيدخنش يقول لك انا رجعت التدخين ليه اصل انا اتضايقت شويه ورجعت هو انت فاكر ان السيجاره هي اللي بتزيل الهم امال فين قول الله تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه لما تكون متضايق ومهموم ومكروب قول يا رب مش يا سيجاره مش يا متعه مش يا فسحه لا فالاخ ده بيقول راح جايب آه، ولع بالولاعه سيجاره شرب منها شربتين ولسه مخنوق برضه راح مطفي السيجاره وراح مطلع الولاعه مولع بقيه علبه السجاير ولع علبه سجاير باقي وراح مطلع المحفظه مولعه بالولاعه وراح نازل من العربيه حط الولاعه قاعد يكسرها برجله ال 600 جنيه راحوا دول ممكن يسعدوا اسرتين شهر كامل اي والله هو فاهم ان السعاده في انه يولع سيجاره ولا انه يركب عربيه ولا انه يت... لا والله ده ممكن ناس يركبوا افخم السيارات ويقول لك انا اسع انا اتعس التعساء ايوه السعاده يا اخي في القرب من الله جل وعلا انا عاوزك ترجع للقران كده عشان وانت في بدايه الطريق كده شوف ايه اللي هيسعدك القرآن اقرأ من أول سورة الفاتحة لغاية سورة الناس كل قرآن وإحنا جاي رمضان وهتقرأ قرآن دور على كلمة السعادة ات- اتذكرت أو ذكرت في القرآن فين مش هتلاقي كلمة السعادة ذكرت في القرآن إلا في مكان واحد فقط في سورة هود قال تعالى فمنهم شقي و وس... يعني إما شقي يا إما يا إما س... فمنهم شقي وسعيد ثم قال بعدها وأما الذين سعدوا ففي الجنة يبقى السعادة فين؟ في الجنة فاللي يصبرك يا أخي الحبيب اللي يصبرك على تعب الدنيا وعلى تعب طريق الالتزام اللي يصبرك من البداية كده إن الطريق صعب وشاق اللي يصبرك إن في سعادة في هذا الطريق إن في حلاوة إيمان كلمة كلمة بتسمعها كتير قوي من البعيدين عن ربنا يقول لك أنا مخنوق صح؟ تسمعها كتير من البعيد عن ربنا يقول لك انا مخنوق اصل انا بتخلق انما الملتزم عمرك ما تسمعها لانه في سعاده وهو حاطط قدامه الجنه عشان كده بقول لك كلمه احفظها مني احفظها مني كلمتين احفظهم مع بدايه الطريق يا اخي الحبيب البديل الجنه البديل الجنه اللي كان مش ملتزم كان بيسمع موسيقى وكان بيمشي مع البنات وكان بيكلم مش عارف القرناء السوء وكان بيشرب دخان وكان بيشرب مخدرات وكان بيتفرج على التلفزيون وكان بيقف على الناصي معاصي كتيرة عاوز يسيب الكلام ده يقول لك انا عاوز البديل اقول له كلمة واحدة بس البديل الجنة دي اللي النبي قالها للصحابة لما جم يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة مع بداية الطريق النبي قال لهم بصوا من البداية لازم تفهم طبيعة الطريق قالوا يا رسول الله اشترط اشترط لربك ولنفسك قول يعني طلباتك ايه في الطريق الطريق ده طلباتك في ايه اشترط لنفس لربك ولنفسك قال النبي اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ثم قال اشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعوا منه ابناءكم ونساءكم كلام طويل وبعدين بعد الكلام ده كله قالوا له طيب ان أح ان نحن فلع فعلنا ذلك لو احنا فعلا التزمنا باللي انت اشترطته مع بدايه الطريق وعملنا اللي انت قلت لنا عليه قدام ربنا وعملنا اللي انت قلت لنا عليه قدامك انت ما لنا ناخد ايه بقى كان ممكن النبي يقول لهم طب خلاص هتاخدوا الملك من بعدي وهترثوا كسرى وقيصر وهتاخدوا ال- ال- قصور اليمن وهتاخدوا وهتاخدوا وهتاخدوا وهتملكوا الارض كلها كان ممكن وده فعلا هيحصل لكن النبي عليه الصلاه والسلام طالما اشترط من البدايه اقول لكم البديل قالوا فما لنا قال النبي لكم الجنه كلمتين برضه زي ما قلت لك البديل الجنه هو بقى فعلا لكم الجنه قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل خلاص وافقنا يا رسول الله عشان كده بقول لكل أخ أكرمه الله جل وعلا بالتزام وانت في أول الطريق يا أخي الحبيب اترك المعصية والبديل الجنة اترك المعصية والبديل الجنة أقول لك يا أخي الحبيب اترك الفتاة اللي انت كنت بتمشي معاها والبديل الحور العين هتمشي معاها في الجنة هتتفسح معاها على الكورنيش في الجنة ما تقلقش أقول لك يا أخي الحبيب اترك الموسيقى والأغاني والبديل إنك تسمع الموسيقى في الجنة ريح ربنا يرسلها كما قال ابن عباس يرسل ربنا ريحا تهز- تهز ذوائب الأغصان في الجنة فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان اترك غناء الفتيات لأجل غناء الحور العين في الجنة أقول لك يا أخي الحبيب اترك المال الحرام والبديل كنوز الجنة هتلاقي في الجنة كنوز ممكن في يوم من الأيام تكون سبت مال حرام تفتح كده خزنة في الجنة تلاقيها مليانة كنوز من الذهب والفضة كل ذلك ليه؟ لأنك تركت المال الحرام البديل يا أخي حبيب عن الرحلة لفرنسا والريفيرا والجنوب أفريقيا وال... والسياحة البديل إن ربنا عز وجل يكرمك برحلة في الجنة للنبي تزور النبي عليه السلام أو برحلة في الجنة لرؤية وجه الملك جل جلاله ده البديل البديل عن شرب المخدرات وعن شرب السجاير انك تشرب من الابار والعيون في الجنة ماء المقربين الذي يؤخذ منه بعض القطرات على انهار الابرار لتتحول الى لذة يعني شوية مية من اللي بيشرب بيها المقربين اللي الابار آه، بئر ال- بئر التسنيم وبئر السلسبيل وبئ- وبئر الكافور ياخد منه شوية بس زي مية الورد كده يتحطوا على مية الأبرار تتحول إلى مياه طيبة تشرب أنت اللي صبرك إنك تشرب من الرحيق المختوم ختامه مسك اللي صبرك على سهرة على النت ولا على الفضائيات ولا قدام التلفزيون اللي ص- اللي صبرك ان في سهرة هتسهرها برضه ب- بدل ما تسهر مع اصحابك هتسهر في سوق الجنة هتعيش في سوق الجنة سوق تمشي فيها م- سوق سوق تمشي في الجنة مع اصحابك في الجنة تهب عليك ريح الشمال تطير من تراب الارض من مسك الارض ترجع لزوجتك تقول لك انت حلوت ليه تقول لها الس- التراب طار عليا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن في الجنة لسوقا يأتيه أهل الجنة فتهب عليهم ريح الشمال فتطير عليهم من مسك الأرض فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا اصبر اصبر هنا تستريح هناك اصبر على البلاجات وعلى المصايف هنا هتلاقي في الجنة بحار في في الجنة بحار برضه في في الجنة مصايف بس ما فيش حر هناك ولا في برد هناك يعني لا في صيف هتصيف مش عارف هناك وشتاء تشتي لا لا لا يرون فيها شمسا ولا زمر تكييف تكييف رباني هتروح في الجنة مالكش دعوة بالبلاجات في في الجنة بلاجات حلوة ولو انت عاوز الحور العين يلبسوا البكيني ويستحموا قدامك ممكن زي ما انت عاوز والله معلش يا اخي سامحني في اللفظ بس انا عاوز احسسك ان في فعلا بديل في الجنة في والله بديل في الجنة سمعت انت في صلاة المغرب الامام بيقرأ اول آية اول آية قراءة من قراءة المغرب سورة فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم اللي انت عاوزه بلاجات يتعمل لك بلاجات ما في الجنة بحار ممكن تلاقي بلاج من محيط من اللبن محيط من الماء الذي لا يتغير محيط من العسل محيط من الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة بإسناد الصحابي الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل أو بحر العسل وبحر الخمر ثم تفجر الأنهار بعد ذلك يعني في بحار يعني في وصايف اللي انت عاوزه في الجنة البديل هناك يا أخي الحبيب بدل ما انت لابس الانسيال والسلسلة والختم الذهب سيب كل الكلام ده وفي بديل في الجنة هتلبس في الجنة اسورة اسورة واحدة بس في الجنة لو واحد شافها عقله يطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدلك على البديل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا من أهل الجنة لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره مش هو اللي يظهر ده ايه الاسورة بس لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا سواه لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم مجرد بس انك تطلع بالاسورة بتاعتك اللمعان بتاعها يذهب العقول فضلا عن اذهاب الابصار فالبديل الجنة يا أخي الحبيب لما تلتزم من البداية اصبر واعرف أنك طريق طويل لكن من الأول افهم الطبيعة صعبة بس النهاية حلوة من تلمح العافية هانت عليه مرة الصبر اوعى تكون فاكر ان انا بقول لك الكلام ده عشان آه، من الاول كده تمشي وتروح وما تلتزمش بالالتزام وتصيب الطريق لا ده انا بقول لك الكلام ده عشان تعرف ان الطريق صبر يبقى محتاج همة عالية دي النقطة الثانية اللي بقولها لك لابد في الطريق النقطة الثانية من همة عالية يبقى وانت في اول الطريق لازم يكون عندك همة انك توصل للاخر مش تيجي لغاية نص الطريق وتقول تعبت عاوز ارجع لا إنما لازم يكون عندك همة توصلك لنهاية الطريق لو أنا سألت واحد دلوقتي من الشباب لو سألته كلكم أنت نفسك في إيه أنت أمنيتك إيه هتلاقي واحد يقول أنا نفسي أبقى ملياردير التاني نفسي أركب عربية بي إم دبليو موديل 2008 جديدة والتالت نفسي أركب مش عارف أسيح في الأرض ألف في أمريكا وأوروبا وأستراليا وألف أشوف الدنيا كلها ومش عارف تاني تقول نفسي أركب أبقى ساكن في فيلا على الكورنيش ورابع يقول نفسي يبقى عندي آه، شركة كبيرة وسكرتيرة حلوة ولا اتنين تلاتة وليا كم مش عارف تليفون مستنيني وكم محمول كلها هموم لا كلها همم هي هموم إنما همتك العالية ما فيش واحد قال نفسي أكون إمام للدنيا أحكم شرع الله جل وعلا ما فيش حد قال أنا نفسي يبقى همتي أعلى حاجة عاوز أدخل الجنة مش أي جنة كتير تسمع كلمة من الشباب تيجي تقول يا رب ارزقنا الجنة يقول لك يا عم أي حتة وخلاص أي حتة وخلاص أهم حاجة بس ندخل الجنة لا ده أنت عشان تمشي وتوصل لازم تبقى همتك عالية أنت عارف لما يكون واحد بيذاكر طالب يقول لك أنا نفسي بس أنجح بمقبول هيشتغل صح؟ لما يقول هنجح مقبول هيشتغل إنما لما أقول عاوز أجيب امتياز ممكن يجيب جيد جدا دايما كده بت- ما انت همتك أعلى تكسر شوية تقع فاللي عاوز ينجح آه، مقبول مش هينجح ولا صنارة هيقع فعشان كده لازم همتك تبقى عالية الفردوس وربنا والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا واحنا في أول الطريق كده في أول الطريق لازم تبقى همتك عالية شوف ربيعة بن كعب الأسلمي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أول الطريق وقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال يا رسول الله أو النبي عليه الصلاة والسلام جهز له ربيع الوضوء يعني ربيعة جاب المية جهزها النبي يتوضى بها قام النبي عليه الصلاة والسلام شاف المية يتوضى والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته اللي يعمل له حاجة يكافئه من فعل إليكم معروفا فكافئوه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ربيعة بن كعب الأسلامي جهز له الوضوء قال له لازم أعمل له حاجة بقى أديله أي حاجة أكافئه فقال النبي سلني يا ربيعة طلباتك إيه نفسك في إيه أعمل لك إيه قول يا ربيعة اللي أنت عاوزه سلني يا ربيعة قال ربيعة في غير رواية مسلم قال ففكرت في كل شيء في الدنيا فلم أجد شيئا يستحق أن أسأله من النبي أقول له أقول له عاوز عربية أقول له عاوز آه، يعني 100 ناقة أقول له عاوز آه، مش عارف كنوز أقول أقول له إيه لا لا ما فيش حاجة تستاهل قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة هي دي الهمة همتك العالية دي الفردوس مش يا رب الجنة وخلاص تدخل الجنة حتف تتكسر رقبتك لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رب أنا عاوز رفقة النبي في الجنة بس هي ده اللي عاوزه الهمة العالية إنك تكون قلبك وانت على أول الطريق همتك وانت في أول الطريق نفسك وانت في أول الطريق في آخر درجة في أعلى درجة في الجنة تتمناها في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة في البداية في صحيح البخاري إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وهي أسفل عرش الله جل وعلا فعشان كده يا أخي حبيب لازم الع- العالي اللي همته العالية اللي عاوز يمشي في الطريق لا يرضى بغير الجنة يردد مع المردد يردد مع القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول هي دي الهمة العالية يا رب لن, لن يذهب عني حزني إلا إذا كنت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ربنا أمر النبي أن يعلي همته عشان يتعلم الصحابة عليه الهمة قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أكون إيه الله يبارك فيك وأمرت لأن أكون أول المسلمين ما قالش ولو أمرت لأن أكون من المسلمين وانت بتقرا في الآية دي على طول لازم تبقى همتك عالية تقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين أنا أول واحد أجدك يا رب هي دي الهمة العالية أنا أول واحد أوصل يا رب أنا أول أطلع الأول على, على كل الناس على كل الأرض أوصل لك الأول يا رب شوف سيدنا موسى الهمة العالية بتاعته إيه ربنا قال له هات قومك وتعالى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون قال له هات قومك تعالى فسيدنا موسى خرج عدى البحر قال لهم بصوا حصلوني أنا هسبقكم عاوز بالهمة العالية يوصل أول واحد لربنا فعلا وصل الأرض المقدسة ابن القوم سبهرهم معاهم وسبق لربنا ربنا قال له أنت جاي تجري ليه أنت إيه الهمة العالية دي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى أنا جاي لك أول واحد أنا عاوز أقابلك أول واحد عشان كده لما ربنا قال له ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك مش عاوز بس يكلم ربنا ما هو كلم عاوز أعلى من كده بقى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا اسمع فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين أول واحد أسلم بل حتى يعني على فرض الجدل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين حتى لو إن ربنا قضى إن كل ولد أول واحد يعبد أنا هي دي الهمة العالية إنك تقول تقول يا رب أنا أول واحد أوصل لك عشان توصل لازم ترمي قدام ما تبصش قدام رجلك لازم يكون عندك همة عالية اتعلم اتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام اتعلم من أبو بكر الصديق اللي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال للصحابة أبواب الجنة ذكر لهم أبواب الجنة جه الصديق قال لي يا رسول الله هل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا يعني باب الصلاة وباب الصيام وباب اللي هو الريان وباب الصدقة وباب البر وباب الجهاد وباب الطاعة وباب التوبة وباب الأبواب دي كلها الثمانية دول اللي بيطيع بينادي الباب طيب ممكن الأبواب كلها تنادى على واحد بس شوف أبو, أبو بكر مش عاوز باب واحد همة عالية قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي رواية ابن حبان بإسناد صحيح قال نعم وأنت هو وأنت هو يا أبا بكر هي دي الهمة بتاعتك الهمة بتاعتك بتاعت عمر بن عبد العزيز نفسي أقول لك كلام طويل لكن كان في محاضرة لي عنوانها على هامش الحياة يعني لو ترجع عليها هتلاقي في أمثلة لأصحاب الهمم العالية الذين عاشوا يطلبون الدار الآخرة وهم في الدنيا عمر بن عبد العزيز قاعد أول ما يعني قاعد مع صاحبه رجاء بن حيوة فكان نفسه يتجوز اتجوز فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وبعدين مسك الإمارة إمارة العراق بعت رجاء بن حيوة قال له اشتري لي ثوبا خد 500 دينار ذهبية واشتري لي ثوب جلابية يعني اشتريها لي تناسب الإمارة ده أنا بقيت أمير أمير على يعني م... يعني رئيس دولة اشتري لي ثوب فراح يشتري ثوب اشترى ب 500 دينار ذهبية رجع مسك عمر الثوب قال ثوب جيد اه حلو ناعم لولا أنه رخيص الثمن ده رخيص 500 دينار بس ما يناسبش الإمارة فلبس عمر بعد ما تبوع عمر الخلافة بقى خليفة يعني يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية على امتداد الأرض مش رئيس دولة ده رئيس الدول كلها فأرسل رجاء بن حيوة يشتري له ثوب اشترى ثوب بخمس دنانير أو خمس دراهم مسك عمر قال ثوب جيد لولا أنه غالي الثمن ده غالي فقال رجاء عجبا لك يا أمير المؤمنين أرسلتني يوم الإمارة فاشتريته لك بخمسمائة قلت رخيص والآن اشتريت لك بخمسة دراهم خمس جنيه خمس خمسة جنيه قلت لي غالي الثمن قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة الهمة العالية بقى نفسي بتعلى إن لي نفسا تواقة تاقت في البداية إلى الزواج من فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان فتزوجته كان في الأول همتي أن أتجوز واحدة حلوة واركب عربية حلوة واقعد في شقة حلوة خلاص حصلت قال فلما تزوجتها تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها اللي بيتجوز وبقى معاه فلوس بتتيخ نفسه يبقى عضو مجلس الشعب يدور عليها تاقت نفسي إلى الإمارة قال فنلتها فلما تاقت نفسي إلى الإمارة فلما نلت الإمارة تاقت نفسي إلى الخلافة بعد ما عضو مجلس الشعب عاوز يبقى رئيس مجلس الشعب وعاوز يبقى رئيس جمهوريه فلما نلت الإمارة تاقت نفسي إلى الخلافة فلما تبوأت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة فبقول لك أصر الطريق على نفسك وخلي نفسك إلى الجنة وفقط همتك العالية الجنة جلس أربعة من من السلف ومعهم عبد الله بن عمر الصحابي عبد الله بن عمر ومعه عبد الملك بن مروان ومعه مصعب بن الزبير ومعه عروة بن الزبير الأربعة دول فقام مصعب بن الزبير قال للثلاثة الباقيين وهم في الكعبة قال مصعب بن الزبير تمنوا نفسكم في إيه كل واحد يتمنى كده زي ما تعملش بقى زي الراجل اللي, اللي قبله قال له لو انت معاك مليون جنيه تعمل ايه قال له اشتري عربيه واشتري واشتري والتاني وانت مش عارف اعمل فيلا واعمل والتالت انا صح في الارض والرابع اعمل شركه يعني مفيش واحد منكم هيطلع حاجه لله فواحد قال اه اه اه بطلع 1000 جنيه لله يعني مليون جنيه ده لسه ما جوش امال لو جم طب ما تنوي نيه حلوه يمكن تؤجر عليه فقعدوا الاربعه بينوم بيتمنوا فقالوا خلاص انت قلت يا مصعب تمنى انت الاول قلت نفسك في ايه فمصعب بن الزبير قال اتمنى أتمنى أن أكون واليا على العراق خلاص طب وانت يا عروة بن الزبير قال أتمنى أن آه، عبد الملك بن مروان الأول ما أتمنى قال أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين طب وانت يا عروة قال أتمنى أن أكون فقيها عالما بمدينة رسول الله يقصدني الناس من كل مكان قال وأنت يا ابن عمر ماذا تتمنى قال أما أنا فأتمنى الجنة لا أنا عاوز إمارة ولا عاوز خلافة أنا عاوز حتى لو في علم يوصلني للجنة أتمنى الجنة قال ابن عمر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال ابن عمر فوالله لقد رأيت مصعب بن الزبير وليا على العراق ورأيت عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين ورأيت عروة بن الزبير رأيته إماما في المدينة يأتيه الناس من كل مكان حقق الله جل وعلا للثلاثة ما تمنوا به وأنا أنتظر أمنيتي أن يحقق الله لي الجنة أنا عاوز أكتب همتك كده الجنة وبس الطريق يا أخي لازم له همة عالية لازم مهمة عالية ردت يا رب أسألك مرافقتك في الجنة يبقى لابد لابد من بداية من فهم طبيعة الطريق محتاج صبر اثنين لابد من أن يكون لك همة عالية ثلاثة المطلوب منك بقى لابد من الخطوة الأولى هي دي المطلوب منك بس ده الكلام العملي المطلوب منك مع البداية كيف تبدأ كيف نبدأ الطريق هي خطوة المطلوبة منك ابدأ والله جل وعلا يتمم عليك كل اللي عليك بذل بس تعمل خطوة بسيطة كل ما عليك نقطة البداية نقطة البداية من هنا نبدأ تلك النقطة التي تبدأ فيها الالتزام وتترك فيها المعاصي عمل بسيط مطلوب منك بس فقط انك تركب زي ما سيدنا نوح قال لابنه يا بني اركب معنا ما قالوش أدف معانا ولا لم الأكل معانا ولا قال له بس اركب معنا يا بني اركب معنا برضو كذلك خلي لسان حالك في النقطة الثالثة المطلوب منك في أول الطريق كلمة واحدة اركب معنا أو بالقراءة القرآن اركب معنا المطلوب منك تركب سفينة النجاة والله جل وعلا سيوصلك لأن الله جل وعلا كريم تركب خلاص نام بقى اعرف ان السفينة تجري بأعيننا تجري بأعيننا دي قصة نوح قال له ابنية اركب معها وخلاص اطمن ان السفينة قال الله انا تجري بأعيننا خلاص يبقى انت كل اللي انت عليه تركب سفينة النجاة يعني ايه يعني يا اخي الحبيب اللي كان بيدخن او اللي كان بيمشي مع البنات او اللي كان بيعصي الله بجميع انواع المعصية بيسمع اغاني المطلوب منه بس يرمي علبة السجاير بس دي المطلوب منه وقول يا رب اجعلني ما اشتريش علبة تانية المطلوب منه خطوة واحدة بس عشان ربنا يعلم انه صادق المطلوب منه بس يشيل ارقام المحمول ربنا يعرف انه صادق يهديه قال تعالى اسمع دي كلمة سيدنا يعقوب فصبر جميل و والله المستعان يعني يا رب أنا هصبر نفسي أخطي خطوة وأنا عارف إنك بتعني ده أنت في كل صلاة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني أنا يا رب بنفسي مش هقدر أخطي الخطوة أعين يا رب أو أنا هعمل اللي عليا وأنت الباقي عليك يا رب هي خطوة هعملها وأنت وصلني يا رب أنا أبدأ الطريق وأنت أكرمني ابدأ وعلى الله جل وعلا التمام قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين من تقرب إلي شبرا تقربت ليه زراعة يعني انت كل اللي هتعمله شبر بس تغطيه تبص تلاقيك قربت من ربنا زراع وشبر صح ما هو انت قربت انت شبر وربنا قرب زراع سبحانه وتعالى دون تشبيه يبقى انت قربت زراع وشبر ومن أتاني يمشي أتيته أرولة يبقى أنت هتقرب مشي وربنا كما قال في في رواية أخرى في مسند أحمد يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك كل اللي أنت هتعمله تقوم بس تقوم تفوق وربنا سيمشي إليك وامشي إلي أهرب إليك فصبر جميل والله المستعان بيقول لك طريق الألف ميل يبدأ بخطوة هي دي الخطوة اللي انت مسؤول تعمل عنها اعمل خطوة ولو حتى تعبانة ولو انت خطوة عرجة لكن الله يجبر الكسر يا أخي الحبيب حط في ذهنك الحديث ده دايما الرجل اللي جه ما- لقى مكان في المسجد قعد آوى إلى الله فآواه الله حط في ذهنك ان ربنا بيقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى انت ابدأ بس ابدأ بخطوة الهداية وربنا يتمم عليك الطريق حط في ذهنك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم شوف سيدنا يونس سيدنا يونس وقع في ظلمات الحوت ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت كل اللي عمله قال يا رب كل اللي عمله اللي في ايده ان يقول سبحان الله لا عارف يخبط في بطن الحوت ولا عارف الباب منين وحتى لو خرج هيغرق مش عارف مش عارف فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله جل وعلا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين يعني هو بس بدأ طريق الصلاح بأن يقول سبحان الله عشان كده بقول لك يا أخي المطلوب منك المطلوب منك بس الخطوة الأولى هي الخطوة الأولى عاوز تقيم الليل ومش عاوز مش متعود تقيم الليل مطلوب منك الخطوة الأولى تصلي ركعة تصلي ركعة بعد كده بكرة هتبقى اثنين بعد هتبقى ثلاثة بعد هتبقى أربعة هتدمن قيام الليل المطلوب منك يا من يعني ابتليت بسوء الخلق المطلوب منك كلمة واحدة كلمة لينة واحدة بس تحسن خلقك بعد ذلك يصبح الخلق طبعا وسجية لك المطلوب منك يا أيها البخيل يا من لا تستطيع البر المطلوب منك لقمة بس تعطيها المسكين بعد كده تدمن البر المطلوب منك يا من هجرت كتاب الله وهجرت ذكر الله المطلوب منك تسبيحة واحدة بس سبحان الله بعد كده ربنا يهديك للي بعدها تبدأ وربنا يتمم عليك المطلوب منك بس يلي انت تبص على البنات عشان تغض بصرك المطلوب منك بس حاجة واحدة بس انك عشان توصل للعفاف تقفل عينك بس وربنا هيرزقك العفاف المطلوب منك تبدأ وربنا يكرمك سيب السجاير والله المستعان أن يبعدك عنها سيب الفتاة والله المستعان أن يصبرك على بعدها سيب الاستمناء والله المستعان أن يثبتك على البعد عنه خطوة واحدة بس ابدأ بها وربنا يوصلك أنا بعدي بسرعة عشان ألحق قبل ما نصلي العشاء بقول لك النقطة الرابعة التي لابد منها لابد منها البداية الجادة ربنا بيقول خذوا ما آتيناكم بقوة وهدغمها لك بالنقطة اللي بعدها اللي قلت لك عنوانها التدرج طيب ربنا بيقول خذوا ما أتيناكم بقوة والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق طب تعمل دي ولا دي أو تفهمها إزاي ربنا بيقول خذوا ما أتيناكم بقوة في حاجات في الدين محتاجة تدرج وفي حاجات في الدين محتاجة قوة يعني مثلا الفتاة المتبرجة ما تقولش طب خلاص أنا النهاردة إن شاء الله يعني بدل الجنس هلبس بنطلون واسع وان شاء الله كمان اسبوع هلبس هطول هلبس تونيك وبعدين كمان شهر هلبس عبايه يعني كده بس ايه مزخرفه شويه وبعدين كمان شهر تاني هخليها ساده وبعدين كمان شهر هلبس الخمار وبعدين كمان شهر هلبس لا لا لا دي ما تنفعش في حاجه فيها مرونه وفي حاجه مره واحده خذوا ما اتيناكم بقوه خلاص دلوقتي حالا هلبس النقاب ما تخرجش من المسجد تبعت واحدة صاحبتها الوقت على باب المسجد تقول لها روح اشتري نقاب هخرج بالنقاب خذوا ما أتيناكم بقوة يا أخي الحبيب ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ايه كافة يعني مش كل الناس لا يعني ادخل في الإسلام كل الإسلام ما فيش في الإسلام لب وكسور اللي هيلتزم وهيفضل معاه شوية من رواسب الجاهلية من عتبات الجاهلية من حبال الجاهلية هيلتزم حبال الجاهلية تشد يقع تاني عشان كده اللي التزم وأول ما التزم كان لسه بيتفرج على التلفزيون هو التزم وعمل كل بس ساب ايه ساب حتة من الجاهلية أنا خايف ينطبق عليك قول النبي اللي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك فيك جاهلية لا ما ينفعش لازم تسيب الجاهلية عند أول عتبة من عتبات الإسلام الجدية تبدأ بجد تبدأ تسيب كل الضلال يعني ايه ما ينفعش تكون ملتزم ولسه تتفرج على التلفزيون هتتفرج على التلفزيون هتقول بتفرج على الاخبار بعد الاخبار شدك على فيلم شدك على تمثيليه رجعت تدور انت على الافلام رجعت تبحث عن افلام الخليعه رجعت تاني عن طريق الالتزام لان ما دخلتش مره واحده اللي يلتزم ما ينفعش يلتزم من غير ما يلبس الثوب الابيض واللحيه الطويله ليه هيمشي بالشارع هيتكسف يظهر اسلامه لا أقول لك يا أخي أول ما تلتزم اعمل كل التزام بما فيه اللحية وما فيه الثوب القصير هم دول اللي يحموك وانا دايما بنصح احمي الاخوه بيقول لي انا بعد ما التزمت برضه البنات لسه بتكلمني وجايه بتعاكسني بصيت لقيته لابس جينز ومسبل ثوبه ويعني مقصقص لحيته قلت له ده ده اللحيه دي خنفسه اللحيه دي المقصقصه دي خنفسه والثوب القصير خلاص بيكلم البنت بت- بيكلمها ويبص لها لا انما انت لازم عشان تلتزم على طول اطلع اول ما تلتزم على طول اطلع على الترزي خد كل البناطيل والاثواب قول له قص ما تتنيش اصل لو تنيت في المسجد هتروح في الجامع تطول تاني هتتكسب قدام البنات لا اقول لك يا اخي لازم تعلن قدام الناس كلها انا التزمت انت عارف لما واحد كان بيحب واحده ايام الجاهليه بيمشي معاها في الشارع على الكورنيش يقول لها تصدقي ده انا نفسي ازعق قدام الناس كلها واقول بحبها صح كان زمان كده اهو المفروض الملتزم اول ما يلتزم يقول ده انا نفسي امشي في الناس كلها والوم انا التزمت خلاص انا بحب ربنا التزمت خلاص هو ده هي دي معناها ادخلوا في السلم كافة انك تلتزم تلتزم كلية تدخل في الاسلام تدخل في الاسلام كلية والله يا اخوانا بعض الشباب في الجامعة بالكسف يظهر دينه بالكسف كان زمان ايام ما كان ضال بيلبس البرموده ابو 100 جنيه يلبسه ويمشي ما بيتكسفش انما الوقت يتكسف يقصر البنطلون بتاعه ليه كان زمان ما بيتكسفش وهو مشغل ال- الاغاني بالعربيه اعلى صوت الوقت بيتكسف يشغل القران ويعليه او بيتكسف حتى يعني يصلي قدام الناس بعض الشباب بيقف مع الناس في الجامعه لما الظهر يدا يتكسف يقول لهم راح اصلي اي والله والله في ناس كده انا اقول لك عشان تلتزم بجد اظهر دينك ربنا يثبتك وياخد بايدك ايه المانع اللي التزم يطلع كده على باب المسجد في الجامعه ويأذن يخلي البنات كلها يسمعوا صوته ويشوفوه عشان يعرفوا انه التزم لو جت واحده قدر ان تكلمه يبصوا في الارض ما يبصلهاش يعرف انه التزم واحده مدت ايدها لا مش هسلم خلاص ده مبادئ ده مبادئ في الالتزام يبقى من البداية لازم تقطع كل حبال الجاهلية عشان ما تشدكش لذلك لما الصحابة جم التزموا في أول التزام بيبيعوا النبي عليه السلام في مسند أحمد وهي رواية ابن أبي إسحاق لكن صرح بالسماع يعني رواية إن شاء الله إسنادها صحيح فالصحابة هم بيعوا النبي عليه السلام قام واحد من الصحابة اسمه أبو الهيثم بن التيهان فقال لهم استنوا أنت هتبيعوا على الإسلام طب استنوا إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها يعني الالتزام بتاعنا ده معناه إنك هتقطع كل صلتك بالجاهلية كل معرفتك بالجاهلية كل معرفتك بالسوء هترمي الم- ال- الخمرة وهترمي الربا وهترمي كل كل أمور الجاهلية موضوعة فقالوا خلي عنا يدك خلاص إنا قد رضينا بهذه البيعة فلازم ما تتكسفش من أزار دينك لازم حتى لو قال عليك مجنون افرح افرح خلاص خدت اللقب الذي حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي الحبيب أقول لك في أمور لا تحتاج إلى تدرج تدخل فيها في الإسلام ضمن كلية كنت زمان ما بتتكسفش تلبس تيشيرت أحمر ما تتكسفش تلبس جلابية بيضة لما تلتزم البس كنت زمان تشرب سيجارة ما تتكسفش ما تتكسفش تحط السواك ويظهر من جيبك أو تستك قدام الناس ما تتكسفش كنت زمان تلعب في النادي ما تتكسفش تصلي في المسجد كنت زمان مش مكسوفة انك تمشي متبرجة قدام الناس ما تتكشفش ما تتكسفش الآن وانت لابسة النقاب قدام الناس فادخل في الإسلام كلية جملة تفصيلة واعلم أنه لا يؤخذ الإسلام بالقطاعي لا تقسيط في الإسلام ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة أت- أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا خد كتاب الله كدا- كلية والدين جملة وتفصيلا ولكن في أمور محتاجة تدرج زي مثلا آه، قيم الليل زي مثلا البر زي مثلا حسن الخلق دي عبارة عن بذرة بتغرسها وتحاول تثمر أنا بقول لك كلمة التدر- التدرج دي كلمة الأخيرة عشان برضو تعرف إنك مش أول ما بدأت في الالتزام على طول هتوصل لربنا مش أول ما يعني كنت بعيد عن ربنا بعد يوم هتبقى أقرب الناس لله لا لازم تعرف إنك عاوز بذل وعاوز تدرج زي اللي بيحط بذرة وكل يوم يرعاها وكل يوم يحط عليها مية وكل يوم يخلي باله منها لغاية لما تثمر يفضل سنة واثنين وثلاثة حتى تثمر ساعتها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أقول لك أوغل في الدين في برفق في الأمور التي لا تحتاج إلى شدة في الأمور التي فيها اللين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وكما قال النبي عليه السلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة كلام طويل لكن الخلاصة اللي قلتها لك وانت على أول الطريق لازم لابد من خمس حاجات وانت على أول الطريق خمس حاجات لازم تفهم ان الطريق طبيعته ان في أشواك وان يحتاج صبر يبقى لابد لابد أن تفهم طبيعة الطريق اثنين لابد من همة عالية وهي في الجنة البديل الجنة ثلاثة لابد من الخطوة الأولى تبذلها والله جل وعلا سيوصلك رابعا لابد أن تدخل في الإسلام جملة لا بالقطاع ولا بالتقسيط أن تت- تبدأ بداية جادة في الإسلام وتضع كل الجاهلية عند قدميك خامسا هناك من الأمور تحتاج إلى تدرج فالإيمان تصل إليه بعد مراحل تخطوها لتصل إلى الله جل وعلا فإن بدأت ووافقت على هذا الطريق من البداية خلاص امضي على بركة الله جل وعلا سر بسرعة في هذا الطريق ولكن بعد فترة ستحتاج إلى تموين ستحتاج إلى محطة بنزين تمون فيها هذه التي نقف فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بعنوان زاد الطريق أو كيف نتزود في الطريق أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال قبل ما أختم إيه، هل المحاضرة الجاية هتبقى المحاضرة الأخيرة قبل رمضان المحاضرة الجاية السبت القادم هي الأخيرة قبل رمضان فإيه رأيكم نخليها عن آه، كيف نغتنم رمضان ولا أكمل السلسلة ها احنا كده كده هنكمل السلسلة بعد رمضان كيف كان يغتنم رمضان ولا نكمل السلسلة طب ال- الموافق على ان اللقاء القادم يوم السبت يكون كيف نغتنم رمضان يتفضل موافقة خلاص ان شاء الله اللقاء القادم كيف نغتنم رمضان اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله الج- اليوم السلاب اللقاء القادم فتاوى للصائمين اتكلمت في ثلاث محاضرات ماضيه عن فقه الصيام اللقاء القادم فتاوى للصائمين حاجات تتعرض لها ان شاء الله نجيب عنها في اللقاء القادم واسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ونبدا في المحاضره كيف نتزود في الطريق او زاد الطريق في اللقاء يوم السبت بعد رمضان إن شاء الله تعالى اللي هو السبت الثاني في شوال أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته